بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين بنعمة ربنا ندرس مع بعض سفر زكريا ومعاه شخصية زكريا النبي وزكريا معنى اسمه الله يذكر لأنه أنتوا عارفين العبري والعربي قرايب في اللغة قريبين قوي في اللغة يا الأخيرة اللي في الأسماء دايما هي الله جاية من يهوى أصلها يهوى يا فزكريا أشعيا أرميا الياء الأخرانية دي الله وذكر يعني يذكر هي هي نفس المعنى يعني فزكريا يعني الله يذكر فالله يذكر معنى الكلمة ومعنى الاسم أن الله ذكر شعبه وافتقدهم بخلاص عشان كده زكريا يعتبر نبي الرجاء أو أكثر من تنبأ عن الخلاص بتاع العهد الجديد بعد أشعية طبعا زكريا بالنسبة لأشعية أشعية 66 أصحاح زكريا 14 لكن أكثر واحد حاطط نبوات يجي نمرة اتنين على طول زكريا بعد أشعية يعني أشعية بنعتبره نمرة واحد في النبوات أكثر واحد قال نبوات عن العهد الجديد وعن الخلاص زكريا بقول لكم ضرب رقم قياسي في النبوات وانتوا يعني بنعمة ربنا يعني ربنا يدينا حكمة ونعمة يعني نتمتع ازاي واحد قبل المسيح بزيادة عن 500 سنة بيتكلم عن المسيح بهذه الدقة العجيبة يعني زي ما انتوا عارفين طبعا منكم ناس درست أشعية ازاي أشعية يوصف ميلاد المسيح من العذراء ويوصف دخول المسيح مصر ويوصف صليب المسيح بمنتهى الدقة زكريا هتلاقوا كده كأنه عايش مع المسيح مش مش قبليه ب 500 سنة هتلاقوا دقة عجيبة في وصف الأحداث الخاصة بالمسيح والعهد الجديد زكريا فين في التاريخ يعني موقعه ايه آه تاريخ العهد القديم تقريبا يبدأ من 4000 سنة أو 4004 من شخصية آدم وبعدين نوح والطوفان وبعدين بناء برج بابل دي الأحداث التاريخية الهامة مكتوبة قدامكم أبونا إبراهيم سنة حوالي 2000 قبل الميلاد إسحاق يعقوب يوسف موسى تقريبا 1500 قبل الميلاد الخروج من مصر يشوع والقضاة فترة تاخد 400 سنة ثم يبدأ الملوك شاول أول ملك يجي داود عشان كده أنا دايما بحب أحفظها ثلاث أرقام بس اللي بحفظهم في العهد القديم إبراهيم ألفين قبل الميلاد موسى ألف ونص داود ألف اللي هم أهم ثلاث شخصيات في العهد القديم إبراهيم ألفين قبل الميلاد موسى ألف ونص قبل الميلاد داود ألف قبل الميلاد لو افتكرتوا كده هتتفتف الحكاية سهلة معاكم سليمان وهيكل سليمان وبعدين تنقسم المملكة المملكة تنقسم لأنها ابتدت تمشي غلط تنحرف يسيبوا عبادة ربنا ويعبدوا الأوثان وربنا يعني هددهم إن هم لو عملوا كده هيسيبهم ولو سابهم يعني هيحصل لهم مشاكل كتير فلما تنقسم المملكة يبتدي الشعوب اللي حواليهم أشور وبابل والفرس وكل البلاد القوية تهددهم وهنا تبدأ فترة الأنبياء الأخيرة يظهر إليه أليشع يوئيل يونان عموس هوشع ميخا أشعية بنسميهم أنبياء ما قبل السبي أنبياء ما قبل السبي هو كل حاجة مكتوبة عندكم أنا بقرأ اللي قصادكم فضلوا الأنبياء دول يتكلموا يا جماعة توبوا يا جماعة كفاية فساد كفاية انحلال كفاية وثنية مفيش فايدة فربنا جاب السبي ابتدى بأشور وبعدين بابل وكان السبي ده طبعا يعني مزعج ومؤذي جدا ليهم لأنه اتهدم الهيكل جزئيا واتكسرت البيوت واتسابوا الشباب لبلاد بابل وقتلوا ناس كتير وقتها والسبي ده حصل على أكثر من مرحلة المرحلة الأولى سابوا المنطقة الشمالية اللي يسموها مملكة إسرائيل فسقوط إسرائيل المملكة الشمالية وهنا ظهر أنبياء تاني نحوم وصفانيا وأرميا النبي وحبقوق النبي فبنسميهم فترة سبي الشمال بالرغم ان الشمال اللي هي مملكة اسرائيل اتسبت كان فضل تحت اسمها مملكة الجنوب اللي هي يهوذا اللي فيها اورشليم لسه ما اتسبتش وما اتعلمتش الدرس وفضلوا برضه يعبدوا الاوثان فقام ربنا بعد فترة من سبي الشمال سمح بكمان ايه سبي الجنوب او سبي يهوذا فاهمين حاجة ولا تهتوا يعني هي المملكة بقت جزئين جزء شمالي وجزء جنوبي الشمال دول اوحش فاتسابوا الاول والامل كله في بتوع يهوذا اللي عندهم اورشليم وعندهم الهيكل يتعظوا ويتوبوا ما تابوش فجاء عليهم هم كمان السبي في الوقت ده ظهر دانيال النبي وحسقيال النبي لما بقى في السبي اتمرروا خالص بدأوا يتوبوا وابتدوا يصرخوا لربنا ويقولوا له يا رب ردنا تاني بلادنا وسامحنا على اللي عملناه فربنا غير قلب الملوك كان وقتها ملوك فارس يعني بدأوا ببابل وبعدين مملكة فارس زحفت على العالم وبقت هي اللي مالكة العالم فخدت كل مستعمرات بابل فابتدى ربنا يحرك قلب واحد اسمه كورش وداريوس ملوك وثنيين ان هم يرجعوا اليهود بلادهم ودي كانت حاجة طبعا معجزية يعني لأنه ما كانش ممكن يسيبهم وهم سبايا يرجعوا بلادهم يعمروها فبدأ رجوع السبي على يد عذرة ونحمية وفي الوقت ده ظهر المجموعة الأخيرة يمكن مش حاطين بقى هنا زكريا يبقى زكريا في الجزء الأخراني ده بعد عذرة ونحمية على طول قبل ملاخي النبي يعني تقريبا 520 قبل الميلاد حجي وزكريا وملاخي دول آخر ثلاثة تنبأوا أثناء الرجوع من السبي بعد لما رجعوا من السبي طبعا ابتدوا يعمروا الهيكل ويعمروا بيوتهم دخل الاسكندر الأكبر حوالي 333 قبل الميلاد احتل العالم كله فيبقى بابل انهارت دخلوا الفرس الفرس انهاروا بقوا اليونانيين اللي هم بزعامة الاسكندر الأكبر وبعد اليونانيين جم الرومان اللي وقتهم اتولد المسيح له المجد في العالم فالاسكندر الأكبر دخل على بلاد اليهود لكن هنحكي عنه شوية حكايات لما نغوط وبعد كده دخلوا الرومان الرومان استعبدوا بلاد اليهود فبدأوا اليهود يعملوا ثورات الفترة دي بتاع ثورات اليهود بنسميها فترة المكابيين لأنه كان واحد اسمه يهوذا المكب كان زعيم ثورجي هو اللي بيعمل ثورة ضد الرومان اللي بيحتلوا بلادهم إلى أن يولد ربنا يسوع له كل المجد حوالي أربعة قبل الميلاد تقولوا إزاي جت أربعة مع أن المفروض يولد واحد ميلادي هو التاريخ لما اتظبط زمان ما كانش دقيق الفلك الجديد او الحسابات الجديدة اثبتت انه لما حددوا الميلاد ما كانش متحدد بدقة في كسور كده اتجمعت فاتحسبت تقريبا ان المسيح له المجد ولد قبل الميلاد باربع سنين لكن يعني دي حاجات كلها ما تفرقش في خلاصنا لكن هي شوية معلومات يبقى زكريا تنبأ او ظهر في فتره رجوع اليهود من السبي خلونا نفهم بقى الفترة دي ظروفها الروحية ايه الحقيقة الناس لما اتثبت في بابل اتعذبوا في الأول كتير وبعد شوية ابتدوا يستقروا وكتير منهم بدأ يعبد الأوثان اللي في بابل ومشوا حالهم فيوم ما فارس دخلت وربنا ابتدى يحرك قلوب الملوك يسمح لهم بالعودة كتير من اليهود ما رضيوش يرجعوا استحلوا القعدة في بابل وفي فارس وقال لك خلينا ما احنا عملنا قرشين كويسين وعندنا اراضي ايه اللي يرجعنا بلاد طبعا فقدوا الحته الروحيه لكن رجع منهم مجموعة اللي هم أكثرهم تدينا رجعت على جولات عذرة ونحامية واحد اسمه زروبابل كانوا ياخدوا مثلا كذا ألف ويرجعوا بيهم من بلاد بابل لغاية فلسطين لغاية أورشليم ويبتدوا عمار لما رجعوا لقوا الدنيا خربانة ومتهدمة فبدأوا يبنوا بيوتهم وطبعا الزعماء الروحيين ليهم كان شغلهم الشاغل يعمروا ايه الهيكل لان الهيكل رمز لحضور ربنا وسط شعبه وعلامة القوة الروحية لمملكة إسرائيل اللي يميزها عن أي مملكة تانية أن ربنا ساكن وسطهم في الهيكل ده الاعتقاد اللي عندهم الناس ابتدت تعمر في الهيكل وبعدين انشغلت كل واحد راح يعمر بيته بقى ويشوف حاله فهنا ذكر واحد ظهر واحد اسمه حجاي أو حجي حجي وزكريا كانوا عايشين مع بعض او ملازمين بعض في نفس الوقت حجي ده قبل زكريا ودول اصحاحين مش هناخدهم ما تقلقوش لكن يعني اديكم فكرة عن حجي كان بيقول ايه حجي بدأ نبوته بكلمة ربنا قالها للشعب قال الناس بتقول أن الوقت لم يبلغ وقت بناء بيت الرب الناس بتقول لسه ما قامش الأوان إن احنا بنبني بيت ربنا فربنا رد على الناس وقال لهم إيه قبلها بإصحاحين على طول اللي فتح زكريا حج واحد عدد أربعة احنا كل ده بندرس ظروف الوقت كانت كلمة الرب عن يد حجاء النبي قائلا هل الوقت لكم أنتم أن تسكنوا في بيوتكم المغشاة وهذا البيت خراب خراب يعني هي وقتكم انتم تبنوا بيوتكم وتغشوها يعني تبيضوا بقى وتزوطوا وتلونوا وسايبين بيتي أنا خراب إذا كان موضوع حج الأساسي اللي بيتكلم فيه يا ناس انشغلوا ببيت ربنا قبل بيوتكم انشغلوا بروحياتكم قبل جسدياتكم انشغلوا بقلبكم قبل جسدكم انشغلوا بالداخل قبل الخارج انشغلوا بخلاص نفوسكم قبل غنى أجسادكم فاهمين المعنى هتلاقي نفس الرسالة عهد قديم وجديد اطلبوا أولا ملكوت الله وبره نفس الرسالة يعني هو الوقت ليك انت تجيب فلوس وتعمل وتعمل وما جاش وقتي أنا لغاية دلوقتي بيتي أنا يفضل خراب الحاجات الروحية اللي بينا وبين بعض حجاي سخن الناس بالكلمتين دول فالناس فعلا صعب عليها الكلام وتأثرت فابتدوا ايه يبنوا بيت ربنا بنوا بيت ربنا شوية طلعوا الجماعة العواجيز يقطموهم في إصحاح اتنين في حجاج يقولوا لهم فين ده من هيكل زمان العواجيز دول كانوا ايه عدى عليهم أيام زمان فشافوا الهيكل في عزه قبل ما ي... قبل السبي فكل ما يجوا يبنوا يقعدوا يقطموهم يعني هتعملوا ايه يا خي يعني شوية الحجارة دي هتنفع ده الهيكل كان كله ذهب ويقعدوا يتحسروا كده طبعا الكلام ده يخلي الناس ايه تنام وتهبط زي ما الشيطان يقول لك يعني انت هتغير ايه ولا ايه بعد ما عشت 60 سنة في الخطية هتعمل فيها قديس النهاردة خلاص بقى وانت فاكر يعني عشان بطلت السيجارة خلاص بقيت كل ما تيجي تعمل حاجة الشيطان ايه يقطمك ويقول لك مفيش فايدة فقام ربنا بسرعة بعت على حجاج وقال له تاني روح قول لهم انا في عينيا البيت ده اجمل من زمان واللي بتعملوه دلوقتي غالي عندي جدا اكتر من زمان ولازم تعرفوا ان مجد هذا البيت الاخير يكون اعظم من مجد الاول يعني اللي انتوا هتعملوه احلى من زمان وطبعا دي اشارة لايه بقى البيت الأخير يعني إيه العهد الجديد هيبقى أحلى كتير من العهد القديم وقال لهم ما تنسوش إن أنا خرجتكم من مصر وحطيت روحي فيكم وأنا جاي بنفسي قال كده في حجاية اتنين قال لهم أنا مرة آتي يأتي مشتهى كل الأمم أنا جاي بنفسي فاستعد فلازم تجهزوا نفسكم لأني جاي وبعدين ابتدى يتكلم عن الشريف في نفس الوقت زكريا ظهر فالناس اللي رجعت أورشليم دي محبطة من كذا حاجة أولا أغلب اليهود ما رجعوش من السبي فتلاقوا اللي بيبني ويعمر في أورشليم عينه في النار وعين في الجنة يا ريتني قعدت في بابل كانت الحكاية مرتاحة أنا جيت هنا للخراب الشيطان يقول له كده وبعدين شوية يبقى ماشي مع ربنا ويبني البيت وبعدين يقول الله احنا هنفضل نبني بيت ربنا ونسيب بيوتنا ويتزحلق تاني وينشغل بحاله فكان محتاج الشعب في الوقت ده نوع من التحفيز والتشجيع المستمر كملوا بيت ربنا انشغلوا بحياتكم المسيح الربيك ده ملخص كلام زكريا 14 اصحاح هيقول لهم فيه كده يا جماعة كملوا اللي ابتدتوه كملوا توبتكم المسيح جاي ادي ملخص سفر زكريا كله عشان كده البعض بيعتبره نبي الرجاء لأنه كلامه معزي ومشجع جدا بالرغم أنه في العهد القديم والناس بتعتقد أن العهد القديم أسلوبه شديد كله تعزيات وكله كلام حنين قوي وفي نفس الوقت التركيز كله بعد كده على مجيء المسيح زكريا هيشوف رؤى كتير قوي حوالي تسع رؤى وعشان كده السفر ده يمكن صعب للبعض يقراه لوحده او بيحس انه ايه في شوية طلاسم كده ربنا يفكها علينا كلنا فهم 14 اصحاح لو عاوزين تقسموهم نقول من اول واحد لستة رؤى رؤى يعني ايه جمع رؤية يعني عبارة عن أحلام وهنفهم تفسيرها عشان كده زي ما زكريا هو النبي الثاني في النبوات هو الرائي الثاني في العهد القديم يعني ايه أشعية نمرة واحد في الأنبياء من ناحية النبوة زكريا وراه حزقيال نمرة واحد في الرؤى أكتر واحد شاف رؤى يجي زكريا وراه برضه يبقى هو يجمع بين أنه كمية نبوات كتيرة ودقيقة على المسيح وأيضا كمية رؤى كتيرة مش مش أقل يمكن من حزقيال نفسه أكثر من شاف رؤى في العهد القديم فأول ست إصحاحات رؤى وكل الرؤى طبعا فيها أخبار عن المستقبل زي رؤيا يوحنا بس بالنسبة لهم بقى بيتكلموا عن المسيح اللي هيفدينا احنا الرؤيا بتكلمنا عن المسيح اللي جاي ياخدنا السبت سبعة وثمانية تساؤلات يبقى من واحد لستة رؤى اصحاح سبعة وثمانية تساؤلات الشعب بيسأل وربنا بيجاوب من تسعة لأربعتاشر نبوات سهلة نقول تاني ثلاث كلمات رؤى تساؤلات نبوات ادي سفر زكريا وكله في الاخر بيوصل لنفس الغرض توبوا المسيح جاي هي الرسالة كلها من الاخر كده طبعا في لغز لغاية دلوقتي اختلفوا عليه المفسرين ان المسيح له المجد ذكر زكريا مين فاكر امتى مين شاطر تعالوا نفتح بقى متى 23 عدد 35 المسيح له المجد في الإصحاح المشهور بتاع الويلات في إصحاح اسمه إصحاح الويلات لأنه قبل ما المسيح يتصلب إدى الويلات للشعب اليهودي كلها بعد ما فضل مطول باله كذا ألف سنة في العهد القديم جه ربنا بنفسه في العهد الجديد وقال لهم ده انتوا بصراحة خدتوا خدتوا خدتوا مفيش فايدة فيكم وقفل الباب خالص ساعتها ورفض الشعب اليهودي تماما لأن الشعب اليهودي رفض المسيح فهنا بيقول لهم إيه لكي يأتي عليكم كل دم زكي سفك على الأرض من دم هابيل الصديق فاكرين هابيل ابن آدم لما قايين قتله إلى دم زكريا ابن برخيا أو برشيا الذي قتلتموه بين الهيكل والمذبح يبقى زكريا اللي احنا هنقراه ده يعتقد انه لانه ما اتسجلتش في العهد القديم الحته دي انه اتقتل بين الهيكل والمذبح يعني جوه هيكل سليمان وهنا اختلف المفسرين عندنا ثلاثة زكريا انا عارف انتوا سمعتوا ايه قبل كده عندنا ثلاثة زكريا زكريا ابو يوحنا المعمدان وفي اجتهادات بتقول هو ده المقصود بس الحقيقة زكريا أبو يوحنا المعمدان ما اسموش زكريا بن برخي ففي قديسين اعترضوا على الجزئية دي قالوا لا غالبا مش هو لأنه ما اسموش زكريا بن برخي زكريا بن برخي ده زكريا النبي اللي في إيدينا اسمه كده لكن قد يعتقد أنه أحيانا يسمى الشخص على اسم النبي كله فاهمين إزاي يعني زكريا الكاهن أبو يوحنا المعمدان واخدين بالكم ياخد لقب زكريا النبي القديم فممكن تقال عليه زكريا بن براخيا برضه فاهمنا زي ايه زي واحد مثلا يسمي ابنه فيلوباتير ماركوريوس ما يطلعش هو ابو سيفين بعينه طبعا لكن احنا لما نيجي بعدها بألف سنة نختلف نقول هو ده ابو سيفين ولا واحد تاني ما هو واخد الاسم كله فده في اجتهاد بتقول ان زكريا لما قتلوا اطفال بيت لحم خد الطفل يوحنا وجري بيه على الهيكل ففضلوا يجروا وراه رجالة هيرودس فالملائكة خطفوا الطفل من ايدين زكريا وطاروا بيه للبرية اللي هو يوحنا المعمدان والعساكر قتلوا او ذبحوا زكريا جوه الهيكل اللي هو ابو يوحنا المعمدان دي رواية مش موجودة في الانجيل على فكرة و يعني مقبولة لكن مش متأكدين منها الرواية الثانية اللي نعتقد فيها النص اللي قاله المسيح أن زكريا النبي قد يكون في آخر أيامه قتله اليهود بين الهيكل والمذبح لأنه أغلب الأنبياء اتبهدلوا أشعية مثلا نشروه في آخر حياته برضه ما جاتش في العهد القديم ذكرها بولس في عبرانيين 11 فممكن يكون النبي اللي هندرسه ده فضل يشجع اليهود على التوبة لكن في آخر حياته برضو قتلوه لأنه أغلب الأنبياء قتلوهم لأنه في النص هنا المسيح قال يا أورشليم يا أورشليم يا إيه يا قاتلة الأنبياء يعني بقت اسمها كده عند ربنا يا راجمة المرسلين إليها فدي قاتلة الأنبياء فزكريا ممكن يكون هو في شخصية ثالثة ممكن تفتحوا بقى لو عارفين تفتحوا أخبار الأيام عهد قديم الثاني أخبار أيام الثاني أصحاح 24 عدد 20 يقول إيه ولبس روح الله زكريا ابن يهويداع ده مش زكريا ابن برخي اسمه كده زكريا ابن يهويداع وفي زمن مختلف في زمن ملك اسمه يواشع الكاهن فوقف فوق الشعب وقال لهم هكذا يقول الله لماذا تتعدون وصايا الرب فلا تفلحون لأنكم تركتم الرب قد ترككم زكريا ده وقف يوعظ في الهيكل يقول لهم يا اخوانا انتوا سايبين ربنا ربنا هيسيبكم من كتر ما هم بينحرفوا ففتنوا عليه ورجموه بحجارة بأمر الملك في دار بيت الرب فدي شكلها ايه ينطبق برضه ليه لأنه رجموه بحجارة في بيت ربنا فممكن يكون قتلوه بين الهيكل والمذبح الثلاث روايات مقبولين لكن لأننا بندرس سفر زكريا خلونا نمشي وراء الاعتقاد أنه قد يكون هذا النبي قتل فعلا حسب كلام المسيح له المجد بين الهيكل والمذبح بأمر اليهود في نهاية حياته ماشي نرجع بقى لزكريا تاني في الشهر الثامن نبتدي نقرا زكريا واحد في الشهر الثامن في السنة الثانية لداريوس مين داريوس ده؟ داريوس ده ملك فارسي وفي الوقت ده وفي كل العهد القديم كان يؤرخ تؤرخ الأحداث منسوبة دائما للملوك والولاة يعني احنا دلوقتي أرقام قبل الميلاد وبعد الأيام ميلاد ما كانش التاريخ لغاية ميلاد المسيح يؤرخ بالأرقام إنما الأرقام منسوبة للملك يعني يبقى عندهم لستة الملوك ورا بعض وكل ملك عاش كم سنة والسنين حصلت فيها إيه فاهمين التاريخ فيبقى قراءة التاريخ منسوبة للفراعنة في مصر لملوك فارس في فارس ماشي فلما يكون الملك يحتل العالم يبقى التاريخ منسوب ليه أديكم مثل من العهد الجديد افتحوا لوقا اصحاح ثلاثة احنا في العهد الجديد فضل التاريخ لغاية اول العهد الجديد بنفس الطريقة ينسب للملوك عشان الناس تعرف في الزمن ماشي ازاي لقى ثلاثة يقول ايه في السنة الخامسة عشر من سلطنة تيباريوس قيصر يبقى قيصر روما احتل العالم فكل الأحداث تقرأ وتنسب أولا لمين لأنهي سنة في ملك تيباريوس ماشي بعد في بعد كده أغسطس قيصر في القياصرة دول الملوك دول هم اللي على حسهم بيتحسب التاريخ وعشان يتحسب بدقة قوي يتحدد السنة بتاعت الملك ويتحدد المكان منسوب للوالي فيقول إيه إذ كان بيلاطس البنطي واليا على اليهودية وهيرودس رئيس ربع على الجليل وفي لبس رئيس ربع على كذا وهكذا يبقى هنا لقى لأنه دقيق في تسجيلاته عشان يقول لنا بالظبط المسيح بدأ خدمته امتى قال خدمة المسيح بدأت لما كان تيباريوس قيصر في السنة الخمستاشر من سلطانه في الوقت اللي بيلاطس كان والي على أورشليم في الوقت اللي هيرودس كان والي على الجليل يبقى كده اتحددت بالظبط السنة اللي جه فيها المسيح يخدم لا هيرودس ده أبو هيرودس في هيرودس الكبير اللي قتل أطفال بيت لحم وهيرودس اللي اشترك في صلب المسيح ده من ولاده نرجع تاني لزكريا معلش في الشهر الثامن في السنة الثانية لداريوس يبقى داريوس ده ملك فارسي قلنا في الوقت ده اليهود أغلبهم مزبيين في بابل وأصبحوا مزبيين تبع الفرس لأن بلاد فارس دخلت بعد بلاد بابل وملكت العالم وداريوس ده كان إنسان معتدل تقروا عنه في سفر دانيال ملك محترم لدرجة كان بيعتز جدا بدانيال وكان عامل مركزه كبير قوي لأنه ربنا إدى نعمة لولاد ربنا حتى في السبي واحد زي دانيال وصل إلى مكانة عالية قوي كانت كلمة الرب إلى زكريا بن برخيا بن عدو النبي قائلا كانت كلمة الرب إلى زكريا ويتحط اسمه بالتفصيل عشان ما نختلفش عليه قد غضب الرب غضبا على أبائكم فقل له هكذا قال رب الجنود شوفوا البداية تخوف أول كلمة يقولها إيه ربنا غضب على أبائكم خلي بالكم هو بيكلم ناس راجعين من السبي كلم ناس عايشين في أورشليم فعاوز ينبههم يقول لهم بصوا ورا وشوفوا اللي حصل أبائكم زعلوا ربنا وفضل يقول لهم ارجعوا ارجعوا ما رجعوش فذلهم واتسابوا واتبهدلوا فالرب قد غضب على آبائكم طب ايه يعني خلاص مفيش فايدة كده ولا ايه هكذا قال رب الجنود ارجعوا إلي يقول رب الجنود فأرجع إليكم يقول رب الجنود تلاحظوا الآتي أولا تكرار كلمة رب الجنود في السفر كله تعرفين كل نبي اللي يدرس منكم أنبياء العهد القديم بيلاقي اسم ربنا في بقه له لازمة يعني ايه بيكرره في طريقة مثلا عند أشعية يقول السيد الرب أو قدوس إسرائيل هنا هيقول رب الجنود فاهمين يعني هو اسم ربنا بس كل واحد بيحبه بطريقة ماشي كله حلو والاسم نفسه له دلالة ليه هم حاسين بالضعف وبالقلة وبالانهيار وراجعين من سبي وذل وحاسين هيبنوا وعمروا ازاي والشعوب اللي حواليهم اقوى منهم فكلمة رب الجنود دي تخليهم يحسوا ايه لا لا اللي معانا قوي رب الجنود ده بتاعنا غير الآلهة الوثنية التعبانة دي رب الجنود ده بتاعنا فتلاحظوا ان احيانا يحصل تكرار يقول رب الجنود ارجعوا الي يقول رب الجنود ارجع اليكم يقعد يكرر كلمة رب الجنود وده أول شعار في زكريا مهم نفهمه ونحفظه كلمة صغيرة ارجعوا إلي إيه أرجع إليكم لأنه لو خدتوا الكلمة دي بس في المؤتمر تروحوا بالسلامة خلاص لأنه إحنا ساعات بنفضل نايمين في الخط ومش عاوزين نتحرك بينما ربنا جاهز إنه يرجع الخير والبركة والسلام والأبدية وكل حاجة بس بيقول لك حاجة واحدة ارجع لي ارجع لك ساعات الواحد يقول أنا ربنا مش راضي عني الدنيا مش ماشية معايا مفيش بركة ما عنديش سلام انت حاسس ان ربنا معايا ربنا يقول له ببساطة ارجع لي ارجع لك انت فاكر انا مش عاوزك لا انا غضبت صحيح وزعلان من اللي حاصل ومش راضي عن الفساد ده كله لكن لغاية دلوقتي انا ما قفلتش الباب ارجعوا إلي أرجع إليكم ده موضوع طويل نفكر فيه ترجع لربنا إزاي عشان يرجع لك وهيرجع لك إزاي ترجع له بالصلاة ترجع له بالتوبة ترجع له بالصوم ترجع له تنشغل بيه ينشغل بيك لكن طول ما انت نسيه هيتهيأ لك انه انه نسيك هو مش نسيك بس انت هتحس انه نسيك ويتهيأ لك انه مش معاك وهتحس انه مش معاك مع انه معاك لكن يوم ما تبقى معاه هيبقى معاك وتحسها يوم ما هترجع له هيرجع لك وهتفرق وهتحسها ارجعوا إلي يقول رب الجنود فأرجع إليكم يقول رب الجنود لا تكونوا كآبائكم الذين ناداهم الأنبياء الأولون قائلين هكذا قال رب الجنود ارجعوا عن طرقكم الشريرة وعن أعمالكم الشريرة فلم يسمعوا ولم يصغوا إلي يقول رب الجنود هنا لازم يديهم مثل مهم انه اوعوا تعملوا زي ابائكم انتوا شفتوا اجدادكم حصل فيهم ايه ما سمعوش الكلام وفضلت حايلهم وحاول معاهم رفضوا فضلوا في الفساد وفي الإباحية وفي الخطية لغاية ما اتذلوا وشافوا الموت بعينيهم واتسابوه واتساب أولادهم قدام فلا ما تعملوش زي أبائكم لا تكونوا كأبائكم يبقى لما يكونوا الآباء أو الأجداد أشرار ربنا يقول إيه ما تكونوش زيهم ولما يكونوا قديسين وأبرار يقول إيه خليكوا زيهم زي مثلا داود من بعد داود بقى ربنا كل ملك يجي يقول له الكلمتين دول خليك زي داود داود ده عاجبني واوعى تبقى زي اربعام اربعام ده كان ملك جه بعد ده سليمان على طول يعني علم الناس الخطيه وفي اخر حياه كل ملك يتحط ريكورد كده يا مشي زي داود يا مشي زي اربعام يعني دايما هي السكة في الآخر بترسى على كده طب انت سكتك ماشية ازاي هتمشي ورا أبائك القديسين ولا أبائك اللي علموك الخطية لأن الناس عادة بتدور على حد سبقها تعمل زيه فتلاقي واحد مثلا بيعمل تقول له بتعمل كده ليه يقول لك يعني انا ما انا بعمل زي ما الناس عملت ما كل الناس بتعمل لا ما تقولش كل الناس لأن الحجة دي ما بتعجبش ربنا لا تكونوا كآبائكم لو قلت لربنا كل الناس يا رب بتكذب فلازم أكذب يقول لك لا ما تجيش معايا دي أنا ممكن أقول لك ما تكونش زي الناس خليك زي الناس التاني قدسين لا تكونوا كآبائكم الذين ناداهم الأنبياء الأولون قائلين هكذا قال رب الجنود ارجعوا عن طرقكم وعن أعمالكم الشريرة فلم يسمعوا ولم يصغوا إلي يقول رب الجنود يعني ايه انا بقول لكم الكلام اللي قلته لهم زمان انا قلت لهم ارجعوا وبعت لهم انبياء وما سمعوش فديني بعت لكم زكريا بيقول نفس الكلام فما تعملوش زيهم وتقفلوا ودانكم زي ما قال في حتة تاني اليوم إن سمعتم صوته فلا تقص قلوبكم يعني ما تقسيش قلبك غيرك قس قلبه وضاع طب ليه تعمل زيه ما انت شفت نهايته مش شفت الذل اللي شافوه الناس دي طب ملاش آباؤكم أين هم يعني آباؤكم اللي مشوا غلط فين بقى حصل لهم إيه والأنبياء هل أبدا يحيون يعني يعني أنت ماشي ورا أبوك الأرضي اللي علمك تحب الفلوس وعلمك تاكل الناس وعلمك طب وبعدين راح فين أبوك ده مش بقى شوية تراب طب بلاش منه بقى شوفوا الأب التاني اللي يعلمك تروح السما ازاي آباءكم أين هم مش هم دول اللي, اللي, اللي مشوا غلط وفي الآخر ضاعت منهم المجد والمملكة بلاش تقلدوه والأنبياء هل أبدا يحيون يعني خلي بالك النهاردة في صوت بيكلمك ما تضمنش بكرة النهاردة في رسالة روحية بتسمعها ما تعرفش بكرة هتسمع ولا لا النبي حتى النبي حتى زكريا أو غيره مش هيقعد على طول مش هيعيش على طول فكل واحد بيسمع رسالة روحية يا بخته ويا بخته بالأولى لو سمح ونفذها لأنه ما يعرفش بكرة يمكن كلمة ربنا تبقى عزيزة يمكن ما يسمعش يمكن ما يجيلوش فرصة تاني يسمع كلمة ربنا لأنه هل الأنبياء أبدا يحيون لا طبعا دي يقصد بها الأنبياء مش هيعيشوا على طول ولكن كلامي وفرائدي التي أوصيت بها عبيد الأنبياء أفلم تدرك أباءكم يعني إيه أباءكم ماتوا والأنبياء ماتوا فضل إيه كلمة ربنا فضل حق ربنا أجيال هتعدي كويس ووحش لكن هيفضل في الآخر كلامي حرف من كلامي لا يزول مسيح الكلمة السماء والأرض تزولان كلمة واحدة من كلامي مش هتزول أجيال بتورد بتصدر قديسين على السماء وبتصدر خطاة على جهنم وهتفضل الحاجة الوحيدة الثابتة اللي ما بتتغيرش كلمة ربنا كلامي وفرائد التي أوصيت بها عبيد الأنبياء أفلم تدرك أباءكم فرجعوا مين اللي رجعوا بقى اللي بيسمعوا شوفوا البداية مشجعة أول ما زكريا قال الكلمتين دول قال ربنا بيقول ارجعوا لي أرجع لكم ما تعملوش زي أبائكم قاموا بتوع ايه اورشليم اتحركوا ورجعوا فرجعوا استجابه سريعه وجميله عشان كده ده سفر مفرح ليه؟ لانه اول ما قال لهم ربنا بيقول ارجعوا لي ارجع لكم رجعوا رجعوا يركزوا مع ربنا فدي حاجه مشجعه قوي ما ما ما عادش هاتي يعني زي زمان لا على طول رجعوا وقالوا كما قصد رب جنود ان يصنع بنا كطرقنا وكاعمالنا كذلك فعل بنا من اول علامات التوبه او الرجوع ان الواحد يقول في قلبه انا استاهل طول ما الواحد يلوم ربنا ويقول له رب بتعمل معايا كده ليه يبقى لسه ما رجعش ولسه ما تبش لما الواحد بيرجع بصدق لربنا بيحس على طول ان اللي ربنا عمله فيه من تأديبات وتجارب اقل من حقه كتير وان ربنا يستاهل الشكر على كل اللي عمله برضه فاول ما رجعوا ايه اللي حصل في قلبهم ايه اللي جه في بالهم قالوا كما قصد رب الجنود ان يصنع بنا كطرقنا واعمالنا هكذا فعل بنا يعني ايه يعني احنا نستاهل كل اللي جرى لنا احنا يا رب مش هنقول لك ليه سمحت بالسبي وليه ذليت ابائنا وليه شتتهم وليه ضيعت المجد من اورشليم وليه اتبهدلنا البهدله دي كلها دي طرقنا ودي اعمالنا احنا بنعترف بنعترف ان احنا نستاهل كل اللي جرى لنا دي علامه الرجوع الاعتراف لما ترجع لربنا تعترف انك مستحق العقاب لكن طول ما الواحد فينا بيقف قدام ربنا كبريء ويقول له بتعمل فيا كده ليه يبقى معرفش لسه سكة التوبة ومعرفش يرجع أول ما يقول له يا رب حقي أنا أستاهل أنت اللي عملته أقل من اللي أنا أستاهله كمان كطرقنا وأعمالنا هكذا فعل بنا دي علامة حلوة من علامات الرجوع في اليوم الرابع والعشرين من الشهر الحادي عشر هو شهر شباط في السنة الثانية لداريوس يعني بعدها بحوالي ثلاث شهور يعني الرسالة الأولانية دي كانت مقدمة زكريا ارجعوا إلي أرجع لكم ما تعملوش زي أبائكم اللي ما رضيوش يرجعوا فقالوا خلاص نرجع احنا نستاهل كل اللي حصل فبعد ثلاث شهور على طول جت رؤية لزكريا بقى تبدأ الرؤى من هم كانت كلمة الرب إلى زكريا بن برخيا بن عدو النبي قائلا رأيت في الليل أول ما يقول رأيت اعرف إنه إيه دخلنا في رؤية على طول رأيت المرة دي مش كلمة بقى في الأول كلمة اسمعها قالها دلوقتي رؤيا رأيت في الليل وإذا برجل راكب على فرس أحمر وهو واقف بين الآس الذي في الظل وخلفه خيل حمر وشقر وشهب فقلت يا سيدي ما هؤلاء هنتخيل المنظر بعدين نشرحه فقال لي الملاك الذي كلمني أنا أريك ما هؤلاء فأجاب الرجل الواقف بين الآس وقال هؤلاء هم الذين أرسلهم الرب للجولان في الأرض فأجابوا ملاك الرب الواقف بين الآس وقالوا قد جلنا في الأرض وإذا الأرض كلها مستريحة وساكنة شاف منظر غريب شاف غابة من الآس الآس ده شجر قوي كبير ويعمل ضلة جامدة قوي ففي الليل شاف زي سكة طويلة مرصوصة بالشجر الآس شجر الآس ده شجر حلو وسطي واقف راجل راكب على فرس أحمر وباين عليه رئيس يعني مش شخص عادي لأن الملائكة بيسألوه أو بيرجعوا له وراه أعداد ما نعرفش قد إيه من الفرسان وراه رجل راكب على فرس أحمر وواقف في الظل واقف في الظل دي على طول يلقطوها الآباء في الظل يبقى لسه مش باين قوي يبقى هو مين؟ المسيح على طول يبقى المسيح في الظل ليه في العهد القديم باين ظله مش باين مية في المية العهد الجديد طبعا تجسد وبقى قدام عينينا لكن في الظل وكأنه جاي فهو شايفه من بعيد واقف في الليل لأنه مستني الصبح يجي عهد جديد بقى عشان يجي العالم وكونه راكب على فرس أحمر دايما اللون الأحمر يفكرنا بإيه بالدم على طول يعني جاي يعمل ايه يفدي جاي يعمل دم دم هو فيبقى هو ده الفادي المسيح اللي راكب على فرس احمر يعني جاي بسرعة وجاي من الظل للنور يعني من العهد القديم للجديد هو هو امس واليوم والى الابد وراه خيل حمر وشهر وشهب فقام زكريا سأل قال مين دول هو اللي عارف مين صاحب الرؤية مش لسه مش فاهم وتلاحظوا بقى انه اغلب اللي بيشوفوا رؤى بيسألوا حزقيال سأل ودانيال سأل ويوحنا في الرأي سأل ده يرجع انا طبعا مش عاوز ادخل في تفتحوا معايا حتة حتة مش هنخلص لكن برضه يوحنا مثلا شاف منظر غريب فقام سأل واحد من الشيوخ مين دول فالشيخ ابتدى يحكي له دول بقى اللي جايين من الأرض وغسلوا ثيابهم في دم الخروف وبيضوها وورثوا مع الخروف إلى الأبد ابتدى يحكي فهنا دايما الرائي الشخص اللي بيقرا رؤى هو نفسه مش مستوعب كل حاجة هو شايف حلم جميل ومريح بس هو مش فاهم تفاصيله فبيسأل مين دول فبيحصل حوار داخل الرؤية فاكرين بطرس مثلا شاف ملاية نازلة وسمع صوت فقام ابتدى يرد على الصوت يقول له لا يا رب انا ما اكلش حاجة نجسة فربنا قال له لا انا بقول لك تاكل انا بقول لك تاكل يبقى تاكل سيبك بقى من نجاسة العهد القديم بقى الحاجات دي مش هي الاساس فأجاء فقال لي الملاك الذي كلمني أنا أريك ما هؤلاء فرد الراجل الواقف بين الآس اللي هو المسيح نفسه قال له هؤلاء هم الذين أرسلهم الرب للجولان في الأرض واحد يقول الله مش أنت بتقول إن ده المسيح هم الإيه بيرد ويقول أرسلهم الرب تنفع ولا مش هينفع تنفع المسيح ممكن يقول أرسلهم الآب الملائكة اللي بيبعتهم ربنا المسيح ممكن يقول ملائكة بعتهم الآب لأن المسيح هنا في صورة منظورة فهو زكريا مش مش هيقدر يستوعب كل حاجة فالمسيح يقول له دول الملائكة اللي بعتهم ربنا وهو ربنا اه هو ربنا هتبان في الكلام دلوقتي فرجعوا الملائكة بدليل ايه يدوا التقرير لمين للفارس اللي قاعد على الفرس الأحمر قد جلنا في الأرض وإذا الأرض كلها مستريحة وساكنة يبقى هو صاحب الشأن صاحب السلطان هو الفادي المخلص اللي جاي من الضلمة للنور اللي جاي عبر الزمان عشان يفدي البشرية ودول ربوات من الملائكة مسؤولين عن استقرار العالم فيروحوا يدوا التمام للمسيح يقولوا له كله تمام يا فندم الأرض مستقرة ومستريحة برضو دي تدينا إحساس بحاجة جميلة قوي المسيح البانتوكراتور ضابط الكل ضابط الكل كل الدنيا في ايده يا رب ده الدنيا كلها شر ده بابل كلها اوثان ده فارس كلها اوثان ده الناس اللي يعرفوك مذلولين كله تمام كله تمام ايه كله تمام ازاي الارض مستريحه وساكنه ربنا عجيب في احكام يسمح بكده احيانا يسمح ان الدنيا تبقى مليانه شر ويدوله التمام على كده هو عاوز كده دلوقتي عاوز الشيطان يبرطع شويه ماشي سامح له بكده وشايف ان كده الدنيا مستقرة مش هتفضل كده على طول لكن هو كل شيء لكل شيء تحت الزمان وقت عنده تحت السماء وقت فهو محدد في الوقت ده انه بلاد فارس تبقى اقوى وبلاد بابل والوثنية لكن كل حاجة ليها حساب واذا الارض كلها مستريحة وساكنة اذا يعني احنا ممكن نشوف الدنيا ضلمة وغامقة ومش ماشية وربنا الملاك يدي التمام ويقول له ايه كله تمام يا رب الارض مستريحة وساكنة هو سامح بكده هو عاوز كده فاجاب ملاك الرب وقال يا رب الجنود الى متى انت لا ترحم اورشليم ومدن يهوذا التي غضبت عليها هذه السبعين سنة بيكلم مين بقى حسب النص لو قريتوه بدقة يعني هيبان ان الملاك ابتدى يكلم الفارس ده وبيقول له يا رب الجنود فابتدت تبان الحكاية ابتدى يكلم نفس الشخص الرئيس ده قال له يا رب الجنود إلى متى لا ترحم أورشليم لأن هو الملاك سمعه بيسمعه بيد التمام فاتغاظ غالبا الملاك تمام إيه والأرض مستريحة إزاي ده اليهود لسه مذلولين وشعبك لسه مذبي والهيكل ما اتبناش كويس فجاي يقول له يا رب لغاية امتى هتسيب اورشليم بلا رحمة الى متى لا انت لا ترحم اورشليم ومدن يهوذا التي غضبت عليها هذه السبعين سنة السبعين سنة دي كانت فترة السبي بتاع يهوذا وده على اخرها ابتدوا يرجعوا فده في اخر السبعين سنة فهنا بيقول له يا رب لغاية امتى مش هترحمهم بقى هنا شفاعة الملائكة عننا فأجاب الرب الملاك الذي كلمني بكلام طيب وكلام تعزية هدى وقال له طول بالك فقال له كلام طيب وكلام تعزية فقال للملاك الذي كلمني نادي الملاك اطمن وربنا طمنه وقال له هانت قربنا فراح يكلم زكريا هكذا قال رب الجنود يبقى الملاك جاي يقول لزكريا ربنا بيقول غرت على أورشليم وعلى صهيون غيرة عظيمة يعني كأن ربنا عاوز يقول ما تزعلوش ان انا عملت كده اصل انا كان صعبان عليا قوي انا سمحت بالسبي وده كله من ورا قلبي لأني غرت على أورشليم وعلى صهيون غيرة عظيمة يعني أنا بحبهم قوي واللي عملوه فيا كتير قوي فأنا من غيرتي عليهم عملت كده في لما أم تمسك ابنها وتضربه وبعد كده تقعد تعيط ويبقى صعبان عليها اللي عملته وتبقى يعني بس من حبها خايفاه يمشي غلط وينحرف لكن صعبان عليه أنا غيرت على أورشليم غير عظيمة أنا بحبهم قوي ليه يعملوا فيا كده ده أنا اخترتهم من بين الشعوب وعدتهم البحر الأحمر وفضلت ماشي معاهم في الصحراء وطلعت لهم مية من الصخر ونزلت لهم أكل من السماء ومسحت شعوب الدنيا قدامهم كل ده ويبيعوني بشوية أصنام في الآخر وما يعرفونيش وينسوني فأنا طبعا صعب عليا غيرت على أورشليم غير عظيمة وعلى صهيون غير عظيمة وأنا مغضب بغضب عظيم على الأمم المطمئنين يعني إيه الأمم اللي غالبة أورشليم وزلاها اللي هم فارس وبابل الوثنية قال لهم طولوا بالكم ده دول لهم حساب عندي أنا مغضب بغضب عظيم على الأمم الذين سبوهم يعني الأمم المطمئنة الشر اللي انتوا شايفينه مستقر ده ده عند ربنا له يوم ما مفيش زيه يبقى كأنه الغضب اللي غضب ربنا على أولاده من ورا قلبه وله آخر عشان التأديب أما الغضب اللي هيغضبه على الشر وعلى الشيطان وعلى مملكته ده غضب عظيم ملوش آخر فهمتوها ولا تهتوا مني يبقى هنا بعد ما قال لهم أنا, أنا غضبت على أورشليم بس عن حب لأن دول ولادي وأنا صعبان عليا لكن أنا بطمنكم أن غضبي على الشر اللي أذاهم غضب عظيم مستنيهم أنا مغضب بغضب عظيم على الأمم المطمئنين لأني غضبت قليلا وهم أعانوا الشر يعني إيه يعني ربنا ساعات إيه يقرص عشان اللي قصاده إيه يختش يقوم هو يفتري بقى أعانوا الشر يعني إيه يعني ساءوا فيها يعني بدل ما يتوبوا ساعات كده ربنا يمسك واحد يهزه هزة جامدة كده بتجربة عشان يفوقه بدل ما يفوق يسوق في الشر فكده ده اللي قاله بولس في روميا قال لا تستهين بغنى لطف الله وإمهاله غير عالم أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة ولكنك تدخر لنفسك غضبا يوم الغضب ده كل ما يرحمك ربنا وانت تسوق فيها عمال تحوش غضب ربنا هو ربنا مش بيكره الشر فمش معنى انه سامح انه سطر انه بارك انه استحمل انه هيفضل كده على طول لاني غضبت قليلا وهم اعانوا الشر يبقى خلي بالكم ولاد ربنا المتربيين لما ربنا يغضب عليهم يختشوا يرجعوا بسرعه اللي مش متربيين اللي ملهمش في ربنا خالص يوم ما يغضب ربنا يسوقوا في الشر دول بقى يعني زي فرعون كده ربنا يأدبه ويتقص يأدبه ويتقص يأدبه ويتقص ملوش حل بقى أعانوا الشر ساقوا فيها للآخر ربنا ما يسمحش لناش لأنه لذلك هكذا قال الرب قد رجعت إلى أورشليم بالمراحم أطمنكم بقى يعني ربنا بيقول كده اطمنوا أول الإصحاح إيه ارجعوا إلي أرجع إليكم بعدها بأربع أعداد قال فرجعوا في نص الكلام دلوقتي ايه ربنا بيقول وانا كمان رجعت بالمراحل انا غضبت وأدبتهم سبعين سنة بس انا دلوقتي ايه رجعت لأورشليم بالمراحل فبيتي يبنى فيها علامة الرجوع وعلامة الخير انه هيكل يرجع يعمر تاني بيت ربنا يتبني تاني يقول رب جنود ويمد المطمار على أورشليم المطمار دايما رمز للإيه للبنى المطمار ده اللي هو العصيان اللي كانوا بيعملوا بيها الأساس والمباني ويقعدوا يرسموا الأرض عشان يبنوا يعمروا يعني علامات المعمار فيقول بقى المطمار هيدخل على أورشليم يعني هتلاقي في كل حتة بيبنوا وبيعمروا اطمنوا خالص نادي أيضا وقل يلا روح طمن الناس يا زكريا روح قول لهم بدل رجعت أنا رجعت وأول كلمة رجعت لكم بيها بالمراحم يعني قلبي واسع قوي رحمتي واسعة قوي اللي فات مات كله خلينا نبتدي من جديد ونعمر من جديد وعندي ليكوا خبر ما كنتوش تحلموا بيه فاهمينه طبعا مش كده مش ان انا هبني البيت وهرجع مجد سليمان لا لا لا ده انا عندي ليكوا خبر ما تحلموش بيه انه انا جاي بنفسي اقعد معاكم اللي هو بقى مجيء المسيح بعد كده نادي أيضا وقل هكذا قال رب الجنود أن مدني تفيض بعد خيرا بوعدكم أنه هيبقى خير في كل حتة والرب يعزي صهيون بعد هعزيكم هفرحكم ويختار بعد أورشليم هم كانوا فاكرين أن هم اترفضوا وربنا هيختار حد تاني قال لهم لا أنا ما اخترتش حد تاني أنا اتجوزتكم وطلعتوا زوجة في شنك ومشيتوا غلط و... و... وعملتوا البدع لكن انا برضو رجعت اختاركم تاني واقول لكم يعني انتوا ولادي برضو مهما عملتوا ودي حكاها حسقيال بالتفصيل لو تفتكروا وقال قصة بشعة يعني عن عريس محترم اختار زوجة فقيرة ومعدمة وغسلها ووضبها وهيئها وبقت عروسة وصلحت لمملكة وراحت زنت من وراه وقعدت تعيش في الزنا وبهدلت اسمه وفي اخر الاصحاح يقول لها ايه برضه رجعت لك تاني وهنسى كل اللي عملتيه بس يلا نبتدي من جديد قصة يعني تخلي الواحد مش ممكن في حد يعمل كده مش ممكن حد يقدر يستحمل ده كله إلا ربنا فهو نفس المعنى يختار بعد أورشليم يعني يوم ما ربنا يختار يقول إيه هتقولي الوحش البعيد ده ما هو ابني برضه ما أقدرش أختار غيره هو هو برضه عاوزه حاجة مشجعة جدا ومريحة طبعا الكلام ده يفهم على كل خاطي فينا مهما بعد له رجاء في رحمة ربنا وعلى أن اليهود في آخر زمنهم بسبب حب ربنا لأبائهم إبراهيم وإسحاق ويعقوب المحترمين بقى الغاليين عنده دول مش هينكر وعده ولازم هيجيبهم على آخر الأيام وده اللي قاله لنا ربنا يسوع قال في بقية ستخلص هيفضلوا عندا عندا لغاية لما المسيح الدجال ينهار ويعرفوا الحق بقى ويرجعوا كلهم يهتفوا للمسيح بتاعهم ففي بقية تخلص فرفعت عيني ونظرت رؤية جديدة اثنين رؤية كمان كل شوية رؤية وإذا بأربعة قرون فقلت للملاك الذي كلمني ما هذه الظاهر بقى في ملاك صاحبه بقى ماشي يتفرج معاه فكل شوية يميل عليه يقول له ايه ده شوفوا الأنبياء بقى وعشرة الملائكة والروحانية العالية وقداسة تخلي الواحد يتمشى مع الملاك يميل عليه يقول له إيه ده أنا مش فاهم إيه ده يمكن ده اللي هيحصل في السماء كل واحد ياخده ملاك كده من الريسبشن ويبتدي يلف عليه يقول له ده إيه ده أشعية اللي تسمع عنه ده أبونا إبراهيم بقى اللي قاعد في الحتة الشيك دي ملاك بقى يمشي معاك يفرجك فقلت للملاك الذي كلمني ما هذه فقال لي هذه القرون التي بددت يهوذا وإسرائيل وأورشليم القرون دي القرن يعني حاجة جامدة قوية كده ورمز للعز يعني مثلا مذبح يحطوا له قرون كده حاجات معوجة وقوية تتشال منها فالقرون إشارة دايما للممالك القوية اللي يفتكر منكم سفر دانيال كان الملك حلم حلم غريب انه تمثال ضخم راسه ذهب وصدره فضة باين وبطنه نحاس وبعدين رجليه حديد وفي الاخر شوية خزف وبقى محتار الملك يا عيني في الحلم ومكتئب لان في الاخر جه جت طوبة حجر كسر الملك من راسه لرجليه ولما جه دانيال بقى صرح له قال له بص ده تسلسل الأجيال لغاية ما هيجي المسيح الملك الكبير ده بابل في عزها وبعدين هتيجي مملكة فارس وبعدين الاسكندر الأكبر واليونانيين وبعدين الرومان وهيدخل معاهم السلوقيين وبعدين كل ده هيتهد وتيجي مملكة المسيح جبل قطع بغير يد إشارة للتجسد ده كان في دانيال الكلام ده لكن هو نفس الكلام ان في اربع ممالك هيعدوا هيذلوا شعب اسرائيل الى ان ياتي المسيح بابل الفرس اليونان الرومان ده اللي حصل في التاريخ بالظبط كل بقى مملكه منهم خدت لها في وشها 150 200 سنه وتنهار وكل مملكه من دول كان يتهيأ لها انها مش ممكن تقع وتنهار المملكه الوحيده اللي لا يمكن تقع هي ملكوت ربنا لكن ممالك الشر كلها لازم تنهار إشارة إلى أن مملكة الشيطان في الآخر كلها لازم تنهار فدول أربع قرون بددوا يهوذا يعني تعبوا الكنيسة طبعا بلغتنا الروحية قد يكون أنواع الشهوات أو الخطايا اللي مغلبانا ومطلعة عينينا يعني ممكن بعض الناس يقولوا إيه ده شيطان الكبرياء والكراهية والطمع والشهوة مثلا الأربعة الكبار دول الكبرياء الذات والشهوة والطمع والكراهية أصعب أربعة الأربعة الكبار فدول اللي, اللي بددوا بددوا أولاد ربنا يعني تعبوا فأراني الرب طبعا منظر يضايق ويخوف ومزعج فقالوا لا ما تخافش كله معزي كله مريح فأراني الرب أربعة صناع ما هو القرن ده كان يتعمل حاجة مثلا من ذهب أو من معدن قوي أوي فقالوا لها فرجك أربع صناعية يمسكوا القرن من دول يسيحوه فتقلقش أربع صناع فقلت جاء هؤلاء ماذا يفعلون فتكلم قائلا هذه القرون التي بددت يهوذا حتى لم يرفع إنسان رأسه وقد جاء هؤلاء ليرعبوهم وليطردوا قرون الأمم بانت اهي قرون الأمم الرافعين قرنا على أرض يهوذا لتبديدها يعني ربنا في كل جيل مجهز له الصنايعي بتاعه واخدين بالكم جيل يجيب له صنايعي زي أشعية جيل يجيب له صنايعي أستاذ زي زكريا فاهمين ازاي فما تقلقوش صحيح مملكة الشر قوية قوي بس ربنا مجهز لها صنايعية يقدروا ايه يكسروا القرن ده ويجيبوه خالص ويمسحوه خالص أحد التأملات المشهورة أن دول الأربع أناجيل أو الإنجيليين الأربعة هم دول اللي دخلوا نهوا على الوثنية كلها بددوا ممالك الأرض الشريرة كلها مسحوا الوثنية من العالم فعلا في مسافة 100 سنة مع انتشار الإنجيل لقينا الوثنية كلها عمالة تتضاءل وتتراجع فربنا مجهز الصناع فبرضه دي رؤية مشجعة جدا قد ما الشر عمال يغير توبه ويلون نفسه ويتمادى في في تعذيب ولاد ربنا قد ما ربنا مجهز برضه ايه الصناعيه اللي يقوموا بالدور لالهنا كل مجد وكرم الابد